إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا يزال الحديث أيها الإخوة موصولا عن التوكل نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده وهو من زاد شعبان أيها الإخوة ومن زاد شهر رمضان هذا الموضوع لم نخرج به عما نحن فيه من أيام كبار نصب فيها سوق الود إلى الله عز وجل آه الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه في أن يكون المرء في شعبان وفي رمضان على حالة ترضيه هذا من أعظم الزاد الذي تسير به إلى الله عز وجل من أعظم الزاد وما توكل عبد على الله عز وجل فأحسن التوكل إلا أنجز الله له حاجته لذا كان هذا الحديث عن التوكل وهذا المثل المثال في قصة المتوكل الإسرائيلي عجيبة المتوكل الإسرائيلي وكنا قد وقفنا عند تماثل الرجلين وقلنا ان هي معادله لازم يبقى لازم ابقى انا فيها وانت على سواء مشاعرنا واحده ينزل على اثره التوفيق فكان هذا الرجل ها هنا على تمام التوكل والاخر على الساحل على تمام التوكل ايضا فحدثت هذه الاعجوبه قال الرجل اللي هو اللي استلف الفلوس اتى فوجد وجد البحر هائجا وليس ثمة سفن وقلت في اللقاء الفائت أنه لا يعبر إلى هذه القرية إلا من خلال البحر يبقى لما أتى الرجل لازم يكون لقى ناس مش كده ولا لا لازم يكون في ناس فلماذا لم يعطيها إلى أحد ال ال ال الرجال القائمين على ال على ال على, ال على الساحل مثله ليه ما اداهمش قلنا في اللقاء الفائت لأن الذي تم توحيده وتشبع به كانت ثقته في الله أعظم من كل شيء فيكون الغيب عنده شهادة تلاقيه عشان كده جاب خشبة ونقرها ولا إنوش يدي الواحد من اللي واقفين شفت ازاي يقولوش يقول له خد وصل الفلوس دي ابدا ويحافظ على عهده مع الله اول ما قال له من وكيلك قال له كفى بالله وكيلا فقال صدقت فعشان كده التاني بيقول ان انا لما قلت كفى بالله وكيلا لا انقض كلمتي ولا عهدي وخدوا بالكم يا اخوانا كل شيء سيتفوه به لسانك ستمتحن فيه الا ان يعفو الله عز وجل نسال الله عز وجل ان يجيرنا في مصيبتنا تعرف بقى كما في بعض الآثار يسأل الناس مرة ويسأل الوعاظ هؤلاء ست مرات أو سبع مرات ذكروا ابن المبارك في كتاب الزهد الوعاظ بيتحاسبوا سبع مرات عاشر الأثر ده وذكروا ابن المبارك في الزهد قال يسأل الناس مرة ويسأل العالم سبع مرات فيعني تصور ان كل كلمة ستقولها هيبقى في عليها ايه قلت ايه قلت كذا وكذا طب عملت ايه تصور بقى لما يبقى الحساب والحساب كده نسال الله عز وجل ان يخفف عنا وان نتجاوز عنه قال سعد بن مع... قال معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بدر 2 هجرية قال يا رسول الله سالم من شئت وعادي من شئت وخذ بنا البحر لن خطاه وخضناه معك وآمنا بك وصدقناك الكلام العظيم جدا ده فامتحن فيه سنة 4 هجرية في الأحزاب مش انت قلت سالم من شئت وعادي من شئت اه طب حلفائك يهود بنو النضير هم بنو آه آه بنو قريظه حلف مش دول حلفائك وال- والحلف في عند العرب شديد دول حلفائك طب خانونا هتقول فيهم ايه لما رأت يهود أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي بحكم سعد كأنهم استبشروا قال لك حلفنا بقى وهيبقى ايه هيسهل علينا فقام رضي الله عنه ونظر إلى مخيم المسلمين وفيهم رسول الله في الخيمة عليه الصلاة والسلام فنظر إلى المسلمين وتحاشى خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بص بص نص كده معيش ناحية خيمة النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا ثم قال أنتم ترضون بحكمي فقالوا له نعم فالتفت إلى يهود وقال وأنتم ترضون بحكمي فقالوا له نعم فقال رأيت أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وزلريهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسعد لقد أفتيت بحكم الله من فوق سبع رقاع وافق كلامك حكم الله عز وجل أو ما كان الله عز وجل قد قضاه وحكم به فكل إنسان هيبقى فلذلك لما الراجل بقى قال له والصادق قائم دايما على نفسه كده محاسب لها واخد باله فايق فأول ما قال له أنت الله كفى بالله وكيلا فقال صدقت ده بقى كلمة مني قلت كفى بالله وكيلا اه كفى بالله وكيلا ما تروحش بقى الناحية التانية وتجري ورا الناس قلت لهم الحقوني وصلوا لي خد بالك وأمسك عليك لسانك واحفظ معاملتك دي معاملة مع الله عز وجل محسوبة عليك فالراجل ما اداش لحد هو أوثق بما عند الله عز وجل وقد أشكل في الأسئلة اللي جت من الإخوة في اللقاء الفائت أشكل على بعض الإخوة لما عرفت الثقة أن من بعض منازل الثقة كما ذكرها الهروي رحمه الله في منازل السائرين اللي هو شرحه ابن القيم في الإيه؟ في مدارج السالكين بيقول آه بيقول عن الثقة الثقة دي يا إخوة إنسان عين التوكل لو توكلت كويس هتجيلك موضوع الثقة دي فبيقول في بعض مراتب الثقة ألا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا واخدين بالكم يا اخوانا طيب يعني ايه الكلام ده بيقول الاخ قال لي ازاي لا يرى ذنبا مهلكا وربنا سبحانه وتعالى قال فلما اسفونا انتقمنا منهم وقال وكلا فكلا اخذنا بذنبه ازاي لا يرى لا يرى ذنبا مهلكا لا مش لا يحكم أن الذنب لا يهلك مش تبقى دي فتوى أن الذنب ما... لا لا لا لا بيقول لا يرى أن ذنبا مهلكا مراقي التوحيد يا إخوة عشان كده في أول الحديث قلنا الإيمان يبنى الراجل ده كان كل اللي بيعمله إيه بيطلع فلوس يسلف إيه شعوره والله معايا قرشين وعايز أرجو لقاء الله راح مسلف شوية شوية ارتقى الإيمان عشان كده بنقول داوموا على العمل ما تقعدش تعمل قفزات كده يجي شعبان ورمضان تقوم طاير في السماء يعدي رمضان تقوم نازل للحضيض لا صحيح بيبقى ازيد شويه في الايام الكبار دولت لكن بعد كده يبقى عندك ورده تداوم عليه بعض مشايخنا مسك اولاده بقى يصفح واحدا واحدا منهم كده كل واحد كده يصفح يحط ايده في ايده ويقول له تعاهدني امام الله عز وجل انك تقعد في المسجد بالمغرب والعشاء من هنا لحد ما تموت الكبير والصغير فيهم فعاهدوه قال لي طب ليه بتقول لهم كده قال عشان يبقى في حاجه ثابته يعني هو ما يرتقيش الايمان الا كده خير الاعمال ادومها وان قل هات يا اخي من الباشمهندس اللي احب الاعمال الى الله ادومه وايه وان قل فالراجل كان فضل يدفع يدفع وزي ما هو ثابت كده يقرض وياخد ويقرض وياخد ويقرض وياخد فحصل ايه الإيمان ارتفع قامت فتحت له رؤية أخرى وهي الزلفة إلى الله عز وجل شوية شوية راحت إيه الإيمان ارتقى فاتفتحت له رؤية أخرى لافتقار وعدم الملك اللي بقى زي زي ما ناتي ليه انه وقف على شاطئ البحر بمنتهى البساطه جدا جاب الفلوس لا ما جابش الفلوس يجي تاني يوم جاب الفلوس لا ما جابش الفلوس يجي تالت يوم جاب الفلوس ما جابش الفلوس نص مليون جنيه خدهم ومشي لا قال طب وانا ايه اللي خلاني اديت له ولا لما يقول لي كفى بالله وكيل انا اسيبه ليه ولا خالص سأل الناس يا اخوانا ما حدش شاف فلان لا والله كنا شايفينه في السوق والله شفناه وهو راجع والله شفناه يقولوا له كده الناس راح عمل ايه راح واخد بعضه وماشي قال اللهم اخلفني فانما اعطيته بك خلاص كده ايه البساطه دي لانه ارتقى للدرجه العليا اللي هي ان النعم مش بتاعتك تخلص من وهم الملك اسمه ايه وهم الملك انك موهوم موهوم ان انت مالك والحقيقه ان نحن نرث الارض ومن عليها ده انت كمان انت مالكش ملك في نفسك ده انت عبد وتبقى انت عبد وشقتك مش عبد لا انت عبد بشقتك بكلك م... بس ده محتاج ان القلب اللي يشوفه بقى عشان كده ساعتها مش هتزعل على ايه كان زمان الناس الكبار يقول لك الله جاب الله خد مش بتاعتي وهو ده ترجمه ان لله وانا اليه راجعون مش كده يا اخوانا فالايمان يزيد مع هذه مع المداومه فالقصد ان ال... هنا الموضوع ايه بقى الا يرى ذنبا مهلكا يعني ايه مش ان دي فتوى دي دي رؤية إيمانك بيزيد فلما الاقي الذنب ما استعظموش مش ما استعظموش قبل ما ارتكبه فأقوم مستسهل وراكبه لا ده أصعب شيء على المؤمن الذنب وأبأس شيء قيل لأبي ذر رضي الله عنه عند موته ما تشتهي ما تشتكي قال ذنوبي ما عنديش شكوى إلا ذنبي بس هو ده اللي مخوفني لحسن يخذلني سعادي أصل الذنب ده بيخذل وممكن يخزل في موضع بقى موضع يخزلك وانت وانت بتحتضر يجي خزلان الذنب وانت بتحتضر يجي يقول لك قول لا لا لا ما تعرفش تنطق نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم قيل وما تشتهي قال أن يغفره الله لي هو ده الطلب من الدنيا زعلان من ذنبي ونفسي ربنا يغفره لي نفسي ربنا يغفره لي بس يبقى قول الهروي ألا يرى دي رؤية إيه رتبة إيمانية رتبة إيمانية ارتفعها فعندها لا يرى أن الذنب يهلكه في جنب الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الذهبي بيذكر في الكبائر مع اني سمعت بعض المحققين بيقول الطبعه اللي في ايدينا دي مش هي الذهبي دي ماخوذه من كلامه وملفقه محطوطه جنب بعض كده انما كتاب الكبائر الحقيقي معرفش مين طبعه ولو حد وقف على على الطبعه دي يبقى يقول لنا طبعه ايه لكن على كل يعني اهو برضو كلام الذهبي وجامعينه قال ذكر في كتب اهل الكتاب ان الله عز وجل لما خسف بقارون تعرف قارون ده ربنا اداله فلوس جامده جدا وبتاع بعدين قالوا له بقى اشكر ربنا قال له انا ليه دي فلوس دي بتاعتي انا اتعلمت الكيمياء وعملت معادلات وطلعت من التراب ده يبقى ب ب ب اشكر ربنا ليه وتجبر وبتاع زي ما تعرف بقى كفره مركب وهو من ائمه النار والعياذ بالله المهم يعني ان قارون ده الله عز وجل قال فخسفنا به وبداره الارض يعني كان به الاول مش كده خسف به نكالا به ثم خسف بداره من بعد ليه مع ان دي فلوس يا رب يعني لو اتثابت كان انتفع الناس بها فإذا بالودود سبحانه لما خسف بداره كي لا يظن الناس في موسى أنه دعا عليه يريد ماله عشان يتكسب شوف ربنا بقى بيبرأ جنبك ازاي عشان كده برضو من الزاد اسم الله الودود تدخل شعبان كده وأنت تستحضر وده ولا تعكر ما بينك وبينه من صفو فبينما قارون يتلجلج في الأرض ما اتخسف فيه بقى وعذاب ربنا لما يقع يمهل ولا يهمل فلما يقع بقى بيبقى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عارف الز... عارف أليم يعني بيوجع يبقى فيه ألم وشديد له أثره زي واحد دراعه اتكسر واتقطع العصب او اتخدش العصب فيبقى ألم العصب مخليه بيتنطط مش كده ده الأليم والشديد إن العظمة اتكسرت نصين نسأل الله عز وجل أن يقينا بطشه وعذابه وعقابه وشر عباده وهمزات الشياطين أن يحضرون فبينما هو يتلجلج في الأرض تصور الأرض ساخت من تحته ونازل قلب الأرض بقى و- وتصور إن الأرض قفش عليه يعني بينزل بيتعصر بيتعصر فيها يعني العضو اللي بينزل بيتفتفت لأنها إيه آه فقعدة تنزل وهو قاعد يصرخ ويصوت ونظر لسيدنا موسى ففاء إلى الحق فالأثر بقى بيقول إيه قال أغثني يا موسى فلم يجبه أغثني يا موسى والله عز وجل قدر ذلك بين يدي موسى وبني إسرائيل عشان يشتفوا قاعد تتنطط علينا ومبهدلنا وتكفر بالله كده على ال- على مسامعنا طب نشوف بقى هلاكك بعينينا ورؤية هلكة ظالمك من النعم ولا لا قال هل أنتم مطلعون دي نعم الجنة دي فاطلع فرآه في سواء الجحيم ففرح قالت الله إن كدت لترديني لو كنت سمعت كلامك كنت وديتني في داية كنت بقيت زيك كده دلوقتي فهذا من النعم أن ترى ظالمك وهو يعذب لو جه بقى كمان جت في الدنيا ده في الآخرة مضمون لو جت في الدنيا يبقى من النعم الإيه؟ من النعم العظيمة جدا فبينما هو ينزل في الأرض أغثني يا موسى ويصوت وينادي سيدنا موسى شايفه وسايبه أغثني أغثني هو إيه؟ وفي الحقيقة سيدنا موسى مش سايبه هو نزل به قدر الله فلا راد لأمره انتهينا فلما تم خسفه نادى الله عز وجل موسى وقال استغاث بك فلم تغثه وعزتي وجلالي وكبريائي وارتفاعي على عرشي لو قال أغثني يا رب لأغثته بس كافر لآخر لحظة زي فرعون كده لآخر لحظة هو إيه آمنت بالذي آمنت به بنو شوف التناكة حتى مش عايز ما هو والعياذ بالله الكفر ده اللهم إنا نعوذ بك من قليل الشرك وكثيره يغير الشكل ويغير القلب ويغير الملامح ويغير اللسان ويغير يغير الدنيا نحس والعياذ بالله نعوذ بالله من أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه وكذلك التوحيد كلما هذبته تفضل تنظفه كده وتبريه جواك وتظبطه كلما تلألأ فيك كلما انعكس على هيئتك تلاقي بقى عليك بقى في شكلك بقى في كلامك بقى في- في فكرك وهو هكذا فالقصد أيها الإخوة أن الرجل كان عنده ثقة لما نقول بقى ألا يرى ذنبا مهلكا يعني لأنه ينظر إلى الله لا يهلك على الله إلا هالك ولا يفتن إلا مفتون إنما لو آب إلى الله غفر الله عشان كده سيدنا جبريل كان بيقول للنبي عليه السلام لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر وأجعل في فم فرعون خشية أن يؤمن خفت لحسن يقول ايه يقول لا اله الا الله ده بوظ الدنيا وخرب الدنيا فانا خايف وهيقول- هينطق اهو رحت ماسك طينه وحطيتها في بقه الله يعني ممكن لو قال اه لما مات الحجاج والحجاج كما تعلم الحجاج بقى عارفين الحجاج طبعا قال الذهبي رحمه الله لو اجتمعت الامم فتخابثت يعني الامم اتجمعوا على بعض وقعدوا كلهم نتنوا بقوا بقوا خبثاء كلهم ثم اخرجوا اخبث من فيهم ثم اخرجنا لهم الحجاج لغلبناهم كل الامم يغلبهم الحجاج بس اللي هو بيقول لك دلوقتي الحجاج كان كانت الصحابه راضيين بيه وبتاع الصحابه كانوا راضيين بالحجاج لا ابدا انما كان له طقس اخر بقى ده مساله مساله ثانيه لكن مع ذلك كانوا يذكرونه بسوء الحجاج ولا لا لما مات الحجاج سجد ابراهيم النخعي اول ما س- ما مات الحجاج راح ساجد وقعد يبكي تصور ومع ما كان في هذا الرجل من آه، من بأس ومع ذلك لما جه يموت قال اللهم اغفر لي فانهم يقولون انك لن تغفر لي راحوا قايلين الكلام ده للحسن البصري قال لك قالها قال له اه قال الكلمة دي قال ربما أو قال أخشى أن يقبل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ليه؟ مش عشان الحجاج ده عشان هو عارف قدر سعة نعمة الله عز وجل فلذلك أيها الإخوة لما يتمكن التوحيد من قلب الإنسان تلاقيه إيه؟ لا يرى ذنبا مهلكا إنما يتوب رجاء في الله عز وجل أن يأخذ منه ولا يرى عملا منجيا لا يتعلق بأحد ولا يتعلق بأسباب ولا يتعلق قلبه ده لا يعرف إلا الله عز وجل مفيش سبب يغيره حاله واحد في البلاء وفي ال... وفي الرخاء حال واحد ما بيتلونش ما بيتغيرش حاله واحد عشان كده الراجل ده كان حالته واحده طلع اداله بسخاء ولما لقى الفلوس ما جاتش رجع بسخاء برضه بدليل انه خد خشبه وماشي قال لك ايه اما اجيب حطب بقى للبيت وبتاع الله هو انت دماغك تجيب حطب للبيت ده انت خسران نص مليون جنيه ومع ذلك لم يرى في ذلك آه لم يرى في ذلك بأسا واخدين بالكم يا اخوانا ولا يرى سببا حاملا لا يؤمن بهذا فده توجيه كلام الهروي رحمه الله وقف الرجل على ال... على الساحل الآخر ووجده لم يأتي فترك المال والحقيقة المقطع ده فيه فوائد أن هذا الرجل كان ينظر إلى ملك الله عز وجل لجميع النعم فعشان كده لما عشان كده صبر على ده لما عرف ان المال اللي معاه مش بتاعه وانما هو مال الله الذي اعطاكه لتنفق منه لما عرف كده وتمكن ده من قلبه ما زعلش عليه ولم يتاثر به لذا افضل الناس حياه الموحدون لا حد بيزعله ما بيزعلش ما بيتضايقش لان زي ما بقول لك مش متعلق بحد لا يتلون لسبب الحاجات ال ال الطريفة اللي حصلت وانا داخل دلوقتي بركن العربية هناك انا بركن هناك قدام كده على طول بقالنا كام سنة هنا احنا سبع سنين لقيت شاب صغير كده جاي بيقول لي ده جراش عام قلت له نعم جراش عام قلت له يا ابني انا بركن هنا بقالي سنين جراش عام ايه قال لي لا لا لا ده جراش عام بس انت مش عارف وانا بقالي هنا يومين شايف العربيه دي وما رضيتش اتكلم قلت له يومين ايه ده انا باجي كل اسبوع طب يعني طلباتك قال لي اصل ده مكان وقلت له خلاص انا هدفع لك فلوس طب هتدفع كام قلت له 2 جنيه والله يا اخوه كده وانا داخل وفي الحقيقه الموضوع ده موضوع كويس جدا وانا اشجعه واشجعه الاخوه اللي بيعملوا كده لان الشباب ده مش لاقي شغل وهو غالبا اللي بيعمل الحركه دي بيكونوا اللي هم كانوا ايه مقطعين السمكه وديلها اه كان عنده انحراف جامد جدا فهو قاعد بقى لقى ان دي شغلانه وهاكل منها عيش شغلوه بقى بدل ما يطلع يعمل مشكله ولا يتخانق مع حد ولا يسرق حد ولا فده اديله فقلت له خلاص 2 جنيه مع انها راكب في الزباله وحاجه لو شفته بره حاجه وحشه قوي قال لي لا لا قلت له انا هقعد جوه ساعه ونص واخرج على طول قال لي لا 5 جنيه قلت له طب 3 جنيه قال لي ماشي وراح لزمايله بقى شايفه كده فرحان وبتاع خلصت العربيه وقفلت وانا طالع لقيته قاعد يقول لي مرسي مرسي شفت الاول ازاي 3 جنيه بس لا انا خايف اديله 5 جنيه يقول حاجه تاني خليه كده كويس انتوا واخدين بالكم يا اخوانا انما عشان كده بقى لما دخل س... لما دخل المتنبي على سيف الدوله الحمداني واراد ان يمدحه مدحه ببيت واحد شوف قال له ايه قال وحالات الزمان هو مدحه بابيات كتير يعني بس ده بيت من ال... اللي هو في القمه يعني قال له وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال تبتلى انت سيف الدوله تقع انت سيف الدوله تقف انت سيف الدوله تفتقر سيف الدولة تختني هو حال واحد لا يتلون ولا يتغير وهكذا أيها الإخوة إذا تم التوحيد في قلب العبد فإذا علم الإنسان بقى أن يتخلص من وهم الملك والسيطرة لو تخلصت من ده هتعيش عيشة في منتهى الرخاء أن أنت في الحقيقة لا تملك شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا عارف حاجة ولا شايف حاجة ولا بتتكلم عن حاجة ولا سامع حاجة ولا في ايدك حاجة معكش فلوس خالص ولا موارد ولا مواهب وإنما كان كل ذلك من الله هبة وهب لك السمع وهب لك البصر وهب لك عشان كده إذا ذهب لما قلت لك إن إبراهيم ابن إبراهيم الحربي الإمام الكبير إبراهيم الحربي رحمه الله لما ابنه جاله وقال له أنا عندي عين جالها رمض ومش شايف بيها فقال له دقق في عيني كده لا عنده عين عمياء قال له دقق في رجلي كده لا عنده رجل مشلولة قال له هكذا أنا منذ عشرين سنة وما تحدثت بشيء منه قط وماشي راضي خالص ولا في حاجة خالص ولا زعلان ولا أبدا ليه؟ لأن زي ما سيدنا عروة ما قال لما قطعوا رجله وقام أفاق لا رجله جنبه مقطوعة من عند الركب وابن محمد الكبير مات دخل الاسطبل راح فرس خبطه راح مخلص عليه ابني مات اه رجلي اتقطعت اه قال ايه قال اللهم لك الحمد لئن اخذت فقد ابقيت ما هم الاربع جوارح منه ولا منك من الله عز وجل فلما ياخذ بقى عطيته ممكن كان ياخد الاربع جوارح وانت ليك حاجه فيهم مالكش حاجه لما ياخد حاجه ويسيب لك حاجه يبقى الحمد لله كرمك ولا لا وإن كانت العافية أحب إلينا عشان كده أيها الإخوة إذا تخلص المرء من وهم الملك نسب نعم الله عز وجل إليه وهذا لا يكون إلا بكثرة ذكر النعم إنك تقعد كده شوية وتشوف بقى ربنا ادالك إيه تكثر من ذكر نعم الله عز وجل عليك وذكر النعم يثمر محبة الله عز وجل وخد المعادلة دي كده بين قوسين أسميتها معادلة العبودية ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب وغيره وكنا عملنا فيها درس اسمه معادلة العبودية معادلة عشان توصل ايه هي العبودية يا اخوة حد يعرف ايه هو معنى العبودية تعريف العبودية ايه العبادة ايه العبودية ما, ما هي العبودية كنه العبودية كنه العبودية احسنت كنت هقول لك خد لك بق شاي العبوديه هي كمال الحب مع كمال الذل اجيبها ازاي دي بص بقى العبوديه ايه خد بالك بالمعادله دي اهو ده اتش 2 او الاتش لوحدها والاو عارفين ده اهو بص المعادله اهي العبوديه هي عشان تبقى عبد العبوديه اهي عشان انا اوصل من تحت العبوديه اعمل ايه قال لك قلب مستقيم تحت بيجي من ايه القلب المستقيم القلب المستقيم يجي من تعظيم امر الله عز وجل وال... والنصيحة فيه خد بالك من المعادلة كده عشان يبقى قلب مستقيم يجي منين يجي انك تعظم امر ربنا عز وجل تهتم بامر ربنا سبحانه وتعالى تعظم امر ربنا وتنصح فيه وفي فرق بين الاثنين اه في فرق لما عظم امر ربنا سبحانه وتعالى ان مثلا ايه اطلع اول ما دخل الحج اروح الحج معايا فلوس اذن للصلاه اروح على الصلاه ده تعظيم امر الله عز وجل حلو على النحو الاخر بقى النصيحه فيه ان لما صلى صلى عدل خدت بالك يبقى في واحد ممكن يسابق تلاقيه واقف في الصف الاول 20 سنه ولما تيجي تعامله تلاقيه في منتهى البوظان ليه لأنه لا ينقح العبادة بقت العبادة روتين بالنسبة له عشان كده كان الحجاج حافظ القرآن كله لا العيشة دي عشان كده كان الحجاج حافظ القرآن كله يقرأ يقرأه بالعدل وبالعوج يعني ياخده من قدام لورا ومن ورا لقدام حفظ حفظ متين الحجاج وكان إمام قومه ينزل يؤم الناس ويصلي بهم وأول من نقط المصحف كان ده امر الحجاج وفتح الهند والسند والديبل لحد ما كاد يجيب لك افغانستان و... و... وباكستان والحتت دي كلها كادت انها تستحكم ليه او استحكمت وقف على مشارف الصين قتيبة بن مسلم الباهلي ده كان ايام الحجاج وبامر الحجاج خلاص ومع ذلك زي ما انت شايفه كده مره معدي كان عامل سجن ملوش سقف ففي ايام حر نار نسال الله عز وجل ان يهون على المسجونين ايام حر نار زي كده فالناس مفيش سقف ايام تلج وشتاء المطره تنزل برضه عليهم مفيش سقف فمعدي في مره لقى الناس بيصوتوا بيصرخوا فالتفت وقال ما هذا الصوت فجندي من اللي معاه قالوا قال له الناس يصرخون في السجن من شده الحر فالتفت الى السجن وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال ابن كثير في التاريخ لو صح ذلك عنه لكان كافرا الله يقول كلمة زي كده وهو عامل الأعمال دي قرآن وجهاد و- آه بيحصل يجي منين التناقض ده لما تدخل الروتينية لما تتأخر المشاعر ما يبقاش في مشاعر لما يبقى في انتقائية وهوى تقدر تقول لي ازاي بني إسرائيل خرجوا مع طالوت رحمه الله يخرجوا معاه ويمشوا إلى الجهاد وفي قصف الرقاب وسيل الدماء والكلام ده وماشيين في السكة لحد ما آه، آه، مشوا معاه في الحر والقر وطالعين ما فيش عندنا مشكلة خالص وبعدين يجوا عند شوية مية يقوموا يعصوا على شوية مية ما تشربوش عملوا ايه طلعت فيه او شربت يا سلام تقدر تفسر لي ده معناه ايه معناه ان كان اصلا الطلوع بالهوى عشان كده خد بالك من الأعمال اللي مش على هواك أحسن حاجة قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح تروح واخد له معاك بطيخة وتخش عليه أهلا اتغديت ولا متغدي كده عارف الحاجات دي ازيك عامل ايه كويسين انت وراك حاجه لا مش ورايا حاجه يعني ماشي امتى عارف الناس اللي كده وانت قاعد تروح جاي انا والله جايب لك بطيخه وبتاع بطيخه ايه ده الدنيا حر والبطيخ كله معطب ووحش و... طب هاتها وانا ماشي يقول لك لا انا هحطها في الثلاجه يعني يعني واحد بالشكل ده ومع ذلك النبي يقول لك روح زوره زوره ده ليه؟ لانه مخالف لهواك انت اصلا عايزه يموت مش عايز تروح له لكن رحت له لله فيبقى الاخلاص تجرد ها هنا والنفس حصل فيها ايه؟ تمحصت تقوم تفك ايديها عن قلبك أشد مرض القلب أصل مرض القلب تعرف إيه هو؟ استيلاء النفس على القلب بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة خدت القلب كده وبقت هي اللي بتمشيه وبتحركه وخلاص بقى سكران وأعمى بين يديها كل ما تفك إيديها كل ما إيه؟ ما يستفيق وينظر والملك ده إذا استفاق ما بيتعصيش فلو قال لي عينيك تبكي هتبكي مش هتبطل لو قال لي قلبك يخشع هيخشع مش هيبطل لو قال لي معدتك تكتفي بالقليل هتكتفي كده نسأل الله عز وجل أن يحيي لنا قلوبنا يبقى تعظيم الأمر والنصيحة فيه ادي كده يجيب لك قلب مستقيم فإذا تحصل قلب مستقيم أفرز القلب المستقيم حياء طب الحياء ده بيجي من الآخر قال لك بيجي بمعرفة النعم ومعرفة الذنب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تقوم ت- تقوم تعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك وعلى النحو الآخر أنت بقى عملت إيه في النعم دي قاعد أعصي واستعبط ويعني تصور آه، كنا زمان نسمع مشايخنا كده كان بعض مشايخنا متأثر جدا يقول يا جماعة احنا بنعصي ربنا بنعمه وكان يبكي فكان زمان الواحد وهو شاب يعني آه، حدث ما كناش نفهمها قوي يعني ايه بالجمله كده بنعصي ربنا بنعمه لما الواحد بقى كبر كده سن- برضه في حاجات بتتفهم بالسن لما تكبر يعني وبدا ي- يدقق في الكلمه دي لا صحيح ايه ايه قله الادب دي ده حاجه تكسف صحيح ده تصدق ان انا ببص لواحده في الشارع بما لا يرضي الله بالعين اللي ربنا ادهاني انا اصلا ماليش عين ولا غليه ما احنا قلنا بقى والله واخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ما كانش ليك ودن و- والابصار والافئده الخوف والايمان انتوا واخدين بالكم من ده يا اخوانا يبقى معرفه النعم لما تعرف النعم يحصل لك ايه تتكسف من ربنا وتحبه شوف اداني ازاي وانا بعصيه قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق لو كان عشايا على عمرو ده اهو لو ربنا سبحانه وتعالى وكل عليه كده قال له انت تعشيه وجه في مره جه قال لي وصلني معاك قلت له لا هيقول لي مالكش عشاء عندي النهارده صح ولا لا؟ انما بيعصوه و- و- ويصلوا انهم يسبوه سبحانه وتعالى ومع ذلك بي- ما بيناموش من غير عشاء برضه قل الحمد لله فتحبه لا مؤاخذه يا عم عم ابراهيم اطلع بس الطلعه دي يبقى معرفة النعم تدي تجيب الحب كمال الحب اللي هو نص الايه نص العبودية معرفة الذنب اول ما اكتب كده تعالى هنا اكتب انت بتعمل ايه يا عم الشيخ انا شايف نفسك شيخ انت بتعمل ايه انا بعمل كذا وبعمل كذا لما تفاجأ او تكتشف انك في موقف نفقت وفي موقف دهنت وفي موقف كان في رياء وشرك يا نهار انا مشرك ومرائي ومنافق ومداهن يا- يا لا اله الا الله. ما كنتش اعرف ان انا كده فلما تعرف ان انت كده تعمل ايه تتكسر فتم لك الحب وتم لك فأفرزها العبودية نسأل الله عز وجل أن يعبدنا وإياكم له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين يا إخوة ن- نعطي الأذان حقه يعني قلنا المرة اللي فاتت الأخ اللي مش محتاج يتوضى ما يتوضاش ما يقومش يتوضى ويقعد ينصت فاكرين في حديث آه، رعاية الصلاة درس رعاية الصلاة قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مطروح قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي يحدثنا ونحدثه صلى الله عليه وسلم فاذا نودي بالصلاه قام كانه لا يعرفنا ولا نعرفه قلنا هنا في عندنا عايزين نحلل الحته دي يحدثه ونحدثه بيتكلم مع السيده عائشه رضي الله عنها فاول ما الاذان الله اكبر السيده عائشه اللي قالت ايه قام طب قام راح فين قام خرج بره ما خرجش بره دليلك ايه انه ما خرجش بره انه كان يخرج إلى- على الصلاه بيخرج من بيته عليه الصلاه والسلام على الايه على المحراب على طول وكانوا اذا راوا رسول الله قاموا مش كده يبقى ما كا- ما كا- ما كانش في طبعا كان في نافله في المسجد ممكن لكن اقصد اقول ح- عامه حالي عليه الصلاه والسلام عشان افهم حق- الحته دي بس طب قول لي قام يتوضى اقول لك لا برضه ليه اما عشان بيقولوا ورا الاذان عليه الصلاه والسلام مش هو عليه الصلاه والسلام قال لنا احنا نقول ورا الاذان يبقى اكيد هو طبعا عليه الصلاه والسلام م- م- معقول تظن النبي يقول لك حاجه وبيسيبها هو عليه الصلاه والسلام يبقى ايه بيقول ورا الاذان مش هنشغل عن الاذان امال طب قام ليه ما احنا قاعدين اهو احنا قاعدين دلوقتي حصل الاذان ممكن اسكت والتفت واكمل الاذان وانا قاعد جنب مراتي عادي صح امال قام ليه كل مقام له جلسته وطقسه عارف بعض السلف كان يجي يقيم الليل جه يموت وهو بيموت قال لهم لو سمحتوا انتوا في ثلاثه اثواب صح؟ قالوا له اه قال لهم في جلابيه عندي هنا حطوها ثوب من الاسواب. طب ليه السنه ثلاث اثواب ما فيهمش قميص ولا عمامه؟ قال لهم بس معلش يا اصل الجلابيه دي اللي كنت بقيم فيها الليل. لما سيدنا سعد بن ابي وقاص جه يموت قال لهم في جبه هنا هتلاقوها هنا كده هتلاقوا جبه كده مبعككه و... إيه عايزها ليه؟ قال اصل دي اللي انا كنت بقاتل فيها يوم بدر. فتهالي قابل بيها لما ب- مات آه، بعض القادة صلاح الدين ولا زنكي ولا غيره كان بياخد من المعارك يروح ينفض هدومه يجي بهدومه ينفضها كده في حتة وياخد التراب يشيله يشيله يشيله لحد ما ايه لو عنده شوية تراب كده من المعارك اللي هو متعلق في هدومه شوية تراب كده فجاء عند موته قال لهم اضربوه لبنة اعملوا طوبة راحوا عاملين له طوبة قال لهم لو مت حطوها تحت راسي تبقى الطوبه دي اللي هي ايه يباش مش الطوبه اللي تحت دماغه مش بيقول لك كده اهو دي ت- ت- الطوبه دي بقت ايه تبشبشك تخلي لك عند الله اثر الطاعه فعشان كده عايزك تدي تدي الاذان حقه واقعد الاذان ده يشبه اذان الاخره اللي هو النداء في الاخره يوم ينفخ في الصور عشان كده سفيان الثوري بيقول لك كنت اسمع الاذان ابكي وبعض السلف كان لا يطيق سماع الاذان اول ما يسمعه يبكي ليه بيتصور حاله ايتها العظام الباليه أيتها الأشلاء المتناثرة قوموا للحساب بين يدي الله عز وجل تبص تلاقي الناس نبتت من القبر ما هو ده النفخ في ال- في السور تلاقيه نبت كده بيتركب على بعضه وقايم ماشي رايح مش كده فالمشهد ده حاجة مرعبة فهذا الأذان هو هو نفس الأذان وإن تباينت والأذان ده شعار الإسلام عشان كده لما قال لك الأذان الموحد واحد جدا في المايك وبتاع ده كان كلام ده ده الأذان ده واحد يقف قدامك ويلوي عنقه في الحيعلتين مش كده؟ له أحكام بني آدم لازم يقف يع- يقف يعملها مش يبقى وصلك وصلك صوت فقط. وأنا أنصحكم إن الإخوة بتوع النت ينزلوا لنا أذان الشيخ الحضراوي. فضلا عن الأذان القديم طبعا النقشبندي والمنشاوي وعبد الباسط و... ده حاجة رائعة بس من الحاجات المعاصرة اسمعوا الأذان ده كده والمرة الجاية قولوا لي رأيكم إيه. بس قولوا لي الشيخ الحضراوي بتاع الحرم اللي بيأذن الأذان الأول في الفجر يوم الخميس فاروق الحضراوي اسمه فاروق الحضراوي عايزين بقى في المجلس بتاعنا بتاع السبت ده لما يدى ال- الأذان بتاع العشاء اقعد بقى اسمع الأذان وتمتع بفخامة الإسلام الأذان ده من مظاهر الفخامة يبقى دي معادلة العبودية أيها الإخوة يصل المرء فيها إلى غاية الحب وإلى غاية وإلى غاية الذل وإني لأستغشي وما بي نعسة يقول له بنام وأنا مش عايز أنام وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا يمكن أشوفك وأنا نايم وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية كان شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج من بين البيوت ليلا يفضل ماشي ويطلع بره في ال- لحد ما يخرج بره القرية يخرج بره في الصحراء بقى في ال- كده ويقولوا البيتين الشعر دول يقول اقعد بره كده اكلم ربنا بقى دي اثر ال- المحبة لما تستتم في قلبك فتأنس به وتستوحش من غيره فمن آثار معرفة نعم الله عز وجل عليك الصبر على المفقود فلا يبالي المرء به فلا يتأتى الصبر على المفقود إلا بقدر ما رسخ في ملكية النعم لله تعالى من شهود شفت الحتة دي؟ ولا ايه رأيك فيها؟ حلوة الحتة دي على صوت السلام لا دي حاجات حاجات ملكيه خاصه بالشيخ الاخ بيقول لي صلى الله عليه وسلم عشان اعيد لا دي ملكيه الشيخ دي يا شيخ. ابن الشيخ الكبير عارفين آه، ابن الشيخ يعقوب الكبير علاء دكتور علاء بيقول رايح اشتري من واحد حاجه فبيقول لي آه، تمنها قد كذا قلت له طب صلي قال له لا الكلام ده عند ابوك انما هنا اديني فلوس فلا يتأتى الصبر على المفقود إلا بقدر ما رسخ في ملكية النعم لله تعالى من شهود إذا شهدت إن النعم ملك لله يبقى إيه؟ خلاص مش هتزعل بقى مش هتزعل إذا فقدت شيئا قيل لنبي الله أيوب عليه السلام هلا دعوت الله عز وجل فكشف ما بك من بأس فقال عليه السلام إذا ابتليت بقدر ما عوفيت دعوت الله عز وجل يعني آه، انت ب- بيقولوا سبع سنين ابتلي علي عليه السلام فقال لهم انا بقالي كام سنه لحد ما ابتليت بقالي 40 45 سنه في عافيه لما ابقى ابتلي 45 سنه تاني ابقى اقول له يا رب بقى 45 ب 45 فيا رب اكشف عني لذلك دعا ايوب ربه لا ما دعاش قال ايه مسني الضر فاكشفه قال له انت ارحم الراحمين بس انا عرضت يعني إيه؟ ان انا مش هقول لان كان ده عنده مع انه ممكن يدعو لكن زي ما قلنا إن دي مراتب كده بتبقى خرج رجلان وخد بالك من المثل ده خرج رجلان فبينما هما يسيران مر على ثري راجل راكب عربيه جامده قوي الفيلا جنبه حاجه قصر وحاجه فلوس بتترمى وكده مر على ثري فنظر احدهما الى الاخر وقال اين كنا حين قسمت هذه الاموال حتى الشيخ وليد فتنتوه فتنك شوف جالك منين عشان يجيب لك فتنه حاجه صعبه ها بيقول ايه حد يبلغني عايز ايه عجله اللي فرقعت بتاعت انا مش هديله 3 جنيه ربنا يأجرك في مصيبتك لو حد من الاخوه ساعده ولا حاجه لو العجله عجله العربيه ولا عجله ايه معاك السبن ياخد معانا كوريكت مساح محترم خد المفتاح اهو خد وادفع 3 جنيه للوقت فنظر صاحبه احدهما الى الاخر لما راى الراجل الغني قوي ده وقال اين كنا حين قسمت هذه الاموال خد بالك من الحته دي راح صاحبه مانجشه كده وطلع بيه على مستشفى جنبيهم فسمع انات المرضى وراى الدماء السائله المختلطه بالصديد والاشلاء المتناثره والآهات المتعالية فنظر إليه صاحبه وقد دهش تاني بص كده اتصدم راح صاحبه بص له قال له وأين كنا حينما قسم هذا البلاء ما هو برضه ما طلناش اهو ولا لا فساعتها تقول الحمد لله ومش عايزين عربية الراجل ده صح ولا لا ولا فلته ولا ولا حاجة قال ابن القيم رحمه الله أكثر الناس يعلم حقه على الله ولا يعلم حق الله عليه اكثر حد فينا بيفضل يقوله فين و... ولذلك ايها الاخوه عايز اقول لك حاجه من الملامح القديمه ان ما كانتش الامه الاسلاميه بتطلع تشتكي من ال- القله يعني كان زمان مثلا يقرا كده التاريخ ما تلاقيش يفضلوا يطلعوا يقول لك ايه ما فيش ومعناش و... وزي ما احنا بنسمي النهارده ال- الازمات ده الشغل الاعلامي الاعلامي ان واحد اعلامي عايز يعمل حلقه النهارده وما عندوش حاجه يعملها ما عندناش احداث الدنيا حلوه ماشيه يعمل ايه يقوم يعمل لك حاجه ويفضل بقى يضفي عليها من الايه من شعارات فخلى الناس خدوا الخلق الاعلامي ده موضوع ايه الازمات وال- وازاي والناس انما كان زمان تلاقي ايه الحلول دي من داخل الامم مش تبرئه للحكومات عشان انا بقول الكلام ده تبرئه للحكومات إن لا هو عليه واجب انه يعمل كده وانه ياكل الناس ويشربوا الناس ويديروا ذلك ويعملوا الكلام ده كله لكن انا اقصد اقول ان الامه ما كانتش كده كانت فيما بينها بيحصل التكافؤ والتكافل اقروا التاريخ كده وشوفوا بيحصل زي هنا ولا لا ليه لان كان في شيء من ال... ال... شيء من الرضا العام عند الناس رضا عام كان موجود فاكثر الناس لا يعرف حقه لا يعرف حق حقه على الله ولا يعرف حق الله عليه فاخذ الرجل الخشبه فنقرها وزي ما قلنا دي ثقة أن الله سيعينه زي ما قال علي القاري رحمه الله ملا علي القاري صاحب ايه مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قال قل أن يتوكل عبد على الله عز وجل إلا ونصره الله عز وجل وقضى له حاجته عشان كده لما صح عشان كده بقول لك اهو ان الرجل من ع... من عظيم ثقته في الله ابطلت ثقته في الناس اللي شايفهم بعينه جنبه قال لك لا انا ما اديش لحد انا هو اللي اعطيها لوكيلي عشان كده زي ما سترى في اخر الحديث قال للراجل خد الألف دينار بتوعك انت ما بعتليش حاجه لما كشفه قال له انت بعت لي 1000 دينار في خشبه قال له الألف دينار دي اللي انا بعتهم لوكيلي ما مش مش دخلك انت ده بقى بينه وبين ربنا شفت ازاي تمت ثقته في الله عز وجل وهو ده يا اخوه اللي احنا بنقوله في سر حديث الجاريه عارفين واحنا بندرس العقيده دايما لما نيجي نطلع نيجي نحقق عقيده العلو اول ما تتكلم عن العلو تجيب ايه حديث الجاريه بعد الايات طبعا يعني الجاريه دخلت على النبي عليه الصلاه والسلام فقال لها اين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة طيب السؤال في الحديث ده هو مش الكفار كانوا عارفين ان ربنا في السماء ولا ما كانوش عارفين ولا غيركم ايه كانوا عارفين بدليل ايه ما اقول لي كده ايه دليلك على حاجه زي كده ب- ب- بدليل ايه بدليل ان ربنا خاطبهم هكذا مش كده مش ربنا قال لهم مش مش, مش القران ده كان مخاطب كده ال- الدنيا كلها خاطبهم الله عز وجل بهذا وقال أأمنتم من في السماء لا قالوا في السماء يبقى جوه الس- ولا الحاجات اللي قالها بعد كده يا جماعه لا لا أأمنتم من في السماء يعني ايه على على السماوات سبحانه وتعالى لكن خاطبهم كده يبقى كانوا عارفين الموضوع ده فضلا عن المؤمنين فضلا عن الجارية دي يبقى كل اللي قالوا الله في السماء النبي اعتقهم ما حصلش امال ايه الموضوع بقى الموضوع ان هذه الجارية كانت في حالة تشبع بالتوحيد بان بص في وشها على وعشان كده سألها السؤال ده عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان كده يبص لك يعرف علتك دخل عليه واحد قال له اوصني قال له لا تغضب دخل التاني قال له اعني على نفسك بكثره السجود صح كلمه اوصني تكتر قوي في السنه وتلاقي الوصايا مختلفه كل واحد بعلته عشان كده الراجل اللي النبي قال له عليه الصلاه والسلام قال له لا تغضب ده طلع غضوب ولا ما طلعش بدليل ايه انه جاله عن مين الحديث الاثر في ال- في البخاري وبالمناسبه امبارح انا قلت حديث البطاقه في ال- في البخاري وفي سنه الترمذي مش في البخاري جزاه الله خيرا بعض الاخوه نبهني لهذا الخطا الفادح بشيلها طحها ف آه، ال- البطاقه فلما دخلت الجاريه عليه عليه الصلاه والسلام بص لها الراجل اللي كان بي- بيغضب الحديث في البخاري قال ايه قال قال رجل يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فكررها مرارا قال لا تغضب في زياده بقى لما تدور بره تلاقي القصه ايه قال اوصني قال لا تغضب فاتاه عن يمينه اوصني قال لا تغضب وكان النبي صلى الله عليه وسلم حوالين منه ناس كتير فاتاه عن يساره ده, ده الحركه دي دليل على ايه انه غضب انه بدا يتنرفز قال له لا تغضب بس كده طب قول لي كمان كلمتين لا مفيش كلمتين راح متنرفز راح جاي له عن يساره لا تغضب فجاء من خلفه وفي روايات فدق كتفه تصور قال يا رسول الله اوصني يا رسول الله فالتفت اليه وقال الا تفقه لا تغضب انا بقول لك لا تغضب انت بتغضب شوف عانى عليه الصلاه والسلام عالج الامرين عليه الصلاه والسلام قال الا تغضب الا الا تفقه لا تغضب يبقى كانت علته دي مش كده ولا لا فالجاريه لما دخلت كاني بالجاريه وقد تلألأ جبينها بتمام التوحيد تمام الاستسلام تمام ان انا امل الله بس عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم راى انها ما تنفعش تاني تبقى انا عند حد دي تح... دي تحررت خالص دي وصلت الى رتبه ان ما ينفعش حد يبقى ليها بقى سيد عشان كده قال له ايه قال له اعتقها عشان كده يا اخوه عايزين نبني التوحيد اتشبع اوصل لمرحله التشبع ان زي ما قلنا في الحديث بقى ما يبقاش الحديث ده حكايه ان لما حد يجيب لك الاسباب تتنفض كده وما, وما تكلمنيش كده لما تكلمني كلمني عن ربنا الاول الا لما حد يذكر لك حد غير ربنا الا لما يحصل كلمه شرك كلمه مش مناسبه تقوم يعني في سؤال هنا الوحيد بس اللي انا هرد عليه ان شاء الله عشان خاطر نقيم الصلاه والنص ساعه خلصت ان شاء الله هبقى اقول لك عليه سؤال ساءني الحقيقه مش مش متعود من اخوه مسجد الهدايه كده وكلنا ذو خطا لكن محتاجين لا احنا كده وصلنا لمرحله بقى مش اللي هي هبقول لك عليه ان شاء الله عز وجل القصد ايها الاخوه عايزين اجتهد وتشبع اكملي شهر شعبان موجود ما تصوموا وقيم الليل واقرا قران ما تقرا لك 10 15 جزء كل يوم ما تحبس نفسك في الجامعه شويه يعني الموضوع هو بسيطه ولا صعبه انت بتقعد تتكلم في التليفون مع الاخوه نص ساعه في المكالمه الواحده احيانا انا واحد مره قال لي انا عايز اكلمك كده اسال عليك بس والله ومش عارف ايه وبتاع قعد قرابه ثلاث ساعات عشان ده بيقول لي انا عايز اسال بس و... واحد قال لي جاي اسلم عليك امبارح بعد العشاء بس ممكن اسلم عليك قعد الساعه واحدة ونص وثلاث دقايق تصور امال ده لو خدني بالحضن كان يعني بيت عندي ولا ايه اذا احنا بنضيع وقت كتير يا اخوه ولا مش بنضيعه فمن الممكن انك تعمل كده اجتهد انك تبقى لازم لا يعني انا لازم هبقى حاجه مش معقول بقى اعيش كده افضل كل شويه ابكي على روحي قال سعيد بن سنان وقد جلس مع اصحابه يوما فذكروا الاخره فانتفض من ذكر الآخرة وقال والله لا أجعلن الهم هما واحدا والله ما أنا شاغل نفسي بحاجة تاني إلا بالآخرة وإلا بما سأعده بين يدي الله عز وجل غدا فلما كان هذا هو همه قال الذي غسله فوضعناه على سرير الغسل فكان كالخيط فوجئنا لما جردناه من ملابسه وحطيناه على الخشب اللي هنغسله عليها لقيناه زي الخيط الإبرة كده اغتم واهتم واجتهد أحيا ليله وأشغل نهاره نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم همة ترضيه فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر مركبا قد جاء بماله وهو يسأل ينظر مركبا قد جاء بماله كأنه كان معتقد أن هيبعته له مع حد وهو يسأل عنه هل رأيتم فلانا فيقول رأيناه في مكان كذا وكذا فيقول اللهم اخلفني في مالي فإنما أعطيت لك وده مقطع برضو عايزين نقف عنده سنة كده وأنا عايز أسأل سؤال في الحتة دي هو بيخرج يروح على البحر ليه لما البحر هايج يعني البحر يعني انا النهارده جالي خبر الناس جت قالت ايه والله مش عارفين نخرج ومش عارفين نبيع ولا شاري ايه يا جماعه في ايه والله اصل البحر هايج ومفيش سفن بتعدينا يبقى الراجل اللي صاحب الفلوس هيجيني امال خرج ليه قول لي خرج ليه هو وصل وصل مرتبه اعلى مرتبه الناس اصلا متعلق بجوار الارض عارف البحر هيجري بس هو برضه عارف ان الله هو رب البحر سبحانه وتعالى احسنت هو متعلق بربنا ما انا بقول لك التوحيد ليه عجائب هتلاقي هتلاقي الموحد ده كل ما يعلو ايمانه تلاقي حاجه تانية غير عشان كده الصحابه لما وقف سيدنا سعد في في فيما بعد القادسيه بعد غزوه القادسيه وقف كده لقى ال- كان خف بقى شوفي هو لقى الفرس طلعوا يجروا عدوا الميه ركبوا السفن ومشوا بعد على ما هم كانوا خدوا الغنايم وقعدوا وشافوا كان الفرس مشوا بس لهم عدوا الميه وعدوا الناحيه الثانيه طب انا عايز الحقهم دلوقتي اعمل ايه؟ فقام وخطب في الناس وقال أيها الناس أما إني متوكل على الله عز وجل وسأخوض البحر خلف الفرس إيه القرار ده فمن كان منكم تابعا لي فليتبعني فالناس كلها قالت له وراك إيه إزاي الكلام ده ركب البحر وعدى البحر وابن كثير بيذكره من غير مواجه كلام لا تردد فيه عدى على البحر بال- بالخيل مشي في البحر بالخيل مشي لدرجه ان سال واحد قال له حد ناقصه حاجه بص الثقه دي بعد ما عدوا الناحيه الثانيه حد ناقصه حاجه واحد قال له اللي جنب بتاع الفرس الحته الحديده اللي هنا دي مش لاقيها راح دخل البحر تاني فوجدها متعلقه بشجره ثابته كده على الميه كده متعلقه بشجره راح واخدها وجايبها له تصور لما المراكب تجري ال- الخيل ت... ال- الابل تجري وعليها الاكل والشرب من العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ويبص يلاقي الناس بدا يوصي بعضهم لبعض اقول لك بقى الله يكرمك يا شيخ وائل لما تروح يبقى اسال في عيالي بقى لان انا هموت فبصرف انت عليهم وده بقى الناس توصي لبعض يقوم العلاء مصلي ويطلع يكلم الناس ويقول لهم ثقة في الله وتوكلا على الله ويجسو على ركبتيه ويقول يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم رد علينا ما نحن فيه ويدعي ربنا الناس تلتفت كل واحد يلاقي الخيل ب- بتاعته موجوده والجمال بتاعته موجوده مع ان الجمل لما بيجري ما بيرجعش ازاي عمل كده لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشاك هو كان فيه في نفسه حاجه مع الله معامله فوثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيديهم له هيردهم عليا تاني مع انه بالمعادله الارضيه لا يمكن فالراجل ده قال اللي يقول لي كفى بالله شهيدا من تعظيمه لربه قال لازم هيجي البحر هايج البحر قاعد أنا لا أظن أن يوفق الله عبدا لأن يتخذه وكيلا وبعدين ما يجيش فكذب عينه وصدق ربه عز وجل واخدين بالكم يا اخوانا عشان كده ايه اللي وقع سيدنا ادم في اكل الشجره انه ما خطر بباله قط ان يقسم مخلوق بالله كذبا من تعظيم ادم لربه فابليس جه دخل له قال له والمصحف هو كان يعرف ان ابليس هنألف ولا ايه دخل حلف له وقاسمهما اقسم لك بالله لو خدت من هنا مفيش حاجه بقى. فما ظنش ان ممكن حد يحلف بربنا كده لفرط تعظيمه لربه عز وجل واخد بالك عشان كده واحد مره بيقول لهارون الرشيد وهو ماشي كده قال يا هارون قال لبيك قال اتق الله فنزل فسجد هو في الموكب كده راح نازل حط وشه في الارض على طول واحد مره قال لمعروف الكرخ اتق الله فاهتز اول ما قال له اتق الله لقوه راح اتنفض كده ووجدوه وهو يؤذن يتخشع وينحني قاعد يقول الله اكبر شوف الاذان اللي انت بتسمعه رايح تصلي ده وجاي وتتوضى والحركه بتاعتنا دي معروف كان هو بيأذن كده فضل ينزل ينزل لحد ما قارب ان يكون راكعا من كتر انكساره فلما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته كالزرع الشعر اللي هنا ده قام وقف زي الزرع كده مش أشعر بس كده قشعريرة لا ده إيه ده كاد أن يموت من القشعريرة شعر, شعر, شعر وقف تعظيم الله عز وجل وده يأتي برضه من كتر الإيه كتر ما تعبد الله عز وجل يصفى الباطن فإذا صفى عظم ربه عز وجل المسألة الثانية ثقته في ربه الثقة اللي احنا بنتكلم عنها قال له ايه فإنما أعطيت بك وأعطيت لك فمش هيروح مالي أبدا والمسألة الثالثة حسن الظن في المؤمنين ودي حاجة نقصانة بقى كتير دي اللي هو افتراض سوء الظن الأول يعني شوف بيبص لي ازاي انا عارف اصل هو انا عارفه بص اصل يعني اصل هقول لك اصل هو بقى انا هحلل لك بقى البصه دي يا عم ولا بحاجه ده هو ماشي بيبص مش واخد باله ده ممكن يبقى سرحان عشان كده التماس العذر من عبقريه الاسلام ليه لانه ود بين المسلمين ود بين المؤمنين وراحة بال تعرف لما تقعد تظن فيا كده ده هو قال لي الكلمه دي عشان كده تفضل طول الليل انت سهران في الموضوع ده ويقول لي ليه ويقصد ليه وعشان حكيت لكم قبل كده الراجل اللي تاه في الصحراء بالعربيه قاعد في ال- في الع- في العربيه خلص البنزين في الصحراء الراجل اللي العجله فرقعت صلحها ولا لسه صلحهاش فقعد في الجبل لقى بيت منور قدام كده قال لك اما اروح اكلم الراجل اخبط اقول لهم يا جماعه شوفوا حاجه شويه بنزين اي حاجه عندكم مشي خطوتين وبعدين قال لك حو- هيقول لي بقى بتخبط عليا دلوقتي وبتخبط عليا في الوقت ده ليه انت ما عندكش دم راح راجع تاني قعد شويه طب انا هموت في الجبل كده راح طالع ماشي خطوتين مشي خطوتين قال لك ح- ح- انا هخبط عليه دلوقتي هيطلع بقى ويتنك ويقول لي بنزين ايه طب وبكام ومش عارف ايه يا عم بلاش منها راح راجع تاني انا هروح في داهيه كده ده احنا في الجبل يا جماعه مش معقول راح طالع من العربيه تاني مشي خطوتين لحد ما وصل عند الباب بتاع البيت برضه هيقول لي وهيعيد لي فقام مشحون خبط على الباب الراجل فتح له الباب راح قال له مش عايز منك حاجه طق. ليه قاعد هو ي... اسمها ايه قاعد بيزاول نفسه مش بيزاول بيوهم نفسه بيوهم نفسه ماشي قاعد بيوهم في نفسه قاعد في عشان كده الظن كده سوء الظن كده فده حسن ظن بالمؤمنين الراجل ده مش هيكذب عليا وان شاء الله هيجيب لي الفلوس تارة اخرى الفائدة ال- الأخيرة بقى كده الفائدة الأخيرة من المقطع ده إنه بيقول لك إيه أنا عايز أطمن الإخوة على ال- كانوا عايزين درس أسرار الصوم إن شاء الله بإذن الله هيكون في درس أسرار الصوم بس خلينا ن... هو انتوا زهقتوا من الحديث المتوكل الاسرائيلي ولا حاجه؟ ده حديث ممتع ده انا مبسوط بيه صراحه. مش مبسوط بيه؟ ان شاء الله. يعني ابقى ابطل اقطع ده ولا رايك ايه؟ قول لي قول لي. قول لي انا هسيء الظن فيك دلوقتي. ال- المساله اللي احنا عايزين نتكلم عليها الاخيره بقى مساله ايه؟ ان الراجل كان بيطلع يا اخوه يسال الناس خد بالك من الحته دي شفتوش فلان يقوموا يقولوا له احنا شفناه في الحته الفلانيه هم الناس دي عرفوا فلان منين واحنا قاعدين بنعمل العقد سوا مش كده ما هو الراجل ده من بره البلد جه على البلد عارف ان ده كان بيوصل فلان راح ده معديله وراح ي- يستلف منه فلوس فالراجل ده كمان الناس داخله خارجه عليه بقى عارفين ان فلان ده خد مبلغ وقدره النهارده من ال- من الراجل الكريم ده اللي بي- بينفق فلوس فيقول لهم فلان اللي كان عندنا ده الراجل الفلاني الفلاني عارفينه اه عارفينه حد شافه واحد يقول له شفته في السوق واحد يقول له شفته في الشارع كده وهو جاي واحد يقول له لقيته معدي هنا من جنب الجامع واحد يقول له انت واخد بالك ان ما فيش اي روايه قالت ان الناس لاموا الراجل ده او ذموا الراجل التاني صح يعني كان المثل اللي انا افهمه في كده وبعدين دول ايه دول يهود عارف يهود يعني ايه يعني سيدنا موسى وهارون ماتا في التيه في الأربعين سنة بتوع التيه طلع سيدنا موسى وهارون على رأس جبل فمات هارون فدفنه موسى ونزل عليهما السلام عارف بنو إسرائيل قالوا إيه؟ قالوا سيدنا موسى أنت قتلت هارون طب اقتله ليه؟ ده أنا أصلا في أنا أميره مش سيدنا موسى هو اللي سيدنا هارون بيساعده مش كده؟ لكن ال- الأكبر الرتبة الأكبر سيدنا موسى مش كده؟ الوزير انما هو الامير هقتله ليه عشان استاثر بالامر فلما يكون ده المجتمع اليهود يبقى انا اعرف ان لما يقابلوا الراجل هو عمل ايه ده ما جاش والله يبقى نصب عليك ما احنا قلنا لك في حد تقول له ما تكتبش عليه حتى ورقه ولا شيك ولا بتاع بخيبتك و- مش كده ولا حصل ولا قالوا حاجه خالص مع انهم يهود سكتوا ازاي بصوا يا اخوه اطع ربك ومالكش دعوه بالناس يكفك الله عز وجل الناس فعقد الله ألسنتهم احفظ الله يحفظك قال سعيد بن المسيب وقد نظر لولده يا بني إني أكثر من الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك يعني تربية العيال دي إيه؟ مش بالفهلوه ان انت انت بقى هتقعد تربي وتعمل وانت بتربي طبعا بس مش موضوع انه عليك مش كله ايه لازم تعرف ان اللي بيربي في الحقيقه ربنا ف- فعشان كده إذا أطعته عز وجل رب لك ولدك فهو كذلك احفظ الله يحفظك عقد ألسنة الناس عن هذا الرجل أن يقعوا فيه أو أن يشككوا في عرضه أرسل معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها وقال يا أم المؤمنين عظيني وأوجزي لأحفظ عنك لا بقى ابعتي لي كده جملة ولا حاجة عشان أحفظها منك ودي من ذكاء معاوية ولا لأ لأن العالم الكبير قوي لما يختصر لك حاجة كده يبقى يجيب لك زبدة الموضوع عشان كده بقول للإخوة المختصرات دي غاية الروعة مهمة جدا لأن العالم عصر دماغه طلع لك ال ال الرسالة بتاعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمها كده رسالة في الدماء الطبيعية مش كده؟ الرسالة دي أصلا في طبعة منها قد كده صح؟ تعرفين الحيض الإمام النووي رحمه الله في المجموع غاب فيه بتاع 100 صفحة بخط زي النمل كده 100 صفحة يتكلم فيه عن إيه؟ 100 وزيادة يتكلم عن الحيض وأحكامه لما الشيخ ابن عثيمين يعصر لك ال 100 صفحة في قد كده يبقى عمل إيه؟ يبقى خد بالك من الرسالة دي بقى لما تكون من حد كبير يعني ما هو في ناس بتعمل مختصرات مالهاش لازمة لما يكون حد من التقال فقال لها عظيني وأوجزي فبعتت له قالت له إيه؟ قالت له لا تطع الناس بسخط الله فيسخط الله عليك ويسخط عليك الناس شفت الجملة دي اوعى تعتبر حد ابدا ابدا في طاعة الله عز وجل ما لم ينزل على القواعد الأصلية من الإسلام دون ذلك ولا تعتبره قال الشافعي رحمه الله رضا الناس غاية لا تدرك في ورق بعض الإخوة عاملينه في فوائد غض البصر حاجة مختصرة و- وسريعة نعم كان بيتوزع طيب ال يعني الورق ده واحنا ان شاء الله بعد صلاه العشاء في اخوه يقوموا يوزعوه على ال- على الناس عايز اختم بس بسؤال واحد عشان الوقت ده آه سؤال واحد هو ده ما ساءني في ال- في اللقاء اللي فات ان بعض الاخوه بيقول لي ارجو نصيحتك لاخ يتكلم في الهاتف المحمول مع امرأة متزوجة وانا مستعجب بيقول لك اخ وايه وبيتكلم في الهاتف المحمول مع امرأة متزوجة امرأة متزوجة يعني ايه لسه على سمة راجل يعني حتى مش راجل جوزها ميت ولا راجل راجل موجود ولما قلنا له ان هذا من الكبائر قال انا اتحدث معها في كل شيء حلال وليس حرام وقلنا له إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من يزني بامرأة متزوجة أو- أو- وقال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من يزني بامرأة متزوجة ولم يقل عليه الصلاة والسلام الكلام معها فيه حرام خاصة أنه يتكلم معها من باب الصداقة فنرجو بيان ذلك في الحقيقة ال- يعني ال- الصراحة الواحد ابتأس من السؤال ده عارف اقصى شيء فيه ايه آه انه قاعد يشوف له دليل على ان مفيش حاجه خالص انت عارف اللي, اللي هو بيعمل العمله دي وهو عارف انه ذنبه ومكسوف من ربنا وكده ده احرى ان ربنا يعفو عنه انما ده قاعد يقول لك إن هو النبي جاب سيره الزنا وما جابش سيره التم انت مين اللي قال لك يعني انت بتفتي نفسك ما تسال شيخ يقول لك اسال حد من طلبه العلم اسال حد التزم قبلك حتى بشويه وهو يقول لك يعني ايه كلام مع واحده متزوجه يعني انت ترضى ان انا اكلم مراتك مثلا واقول لك الكلام ده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما ما اتكلم عن الزنا بس ما اتكلمش عن ال- ده ينفع كده ده انما جره علينا الانبساط الزائد وخلطة النساء الزائد احنا قلنا ايها الاخوة ان الله عز وجل ينتصر للمرأة بتقويض ملك من ظلمها شريطة ان يؤتى بها فاكرين قصة الاخدود ان اتي بامرأة هي طالعة تهرب فهي ماشية جابوها وحطوها عند الايه عند الاخدود فظهرت الكرامة وخلص عذاب اصحاب الاخدود على ايديها وما ظهرش كرامة عند حد الا عند الست دي صح بقت خاتمة العذاب وراحت الناس وخلاص وخلصت بس شريطة ان ايه يؤتى بها مش هي اللي تأتي وإلا الأصل فيها وقرنا في بيوتكن فبقى الشاد دلوقتي على النت برضو بعض الإخوة أيام ما كنا في مسجد بلال رحمة الله عليه برضه لقيت أخ باعت يقول لك احنا بنخش على النت كده ونطرح سؤال فقهي هل للصوم هل للوضوء شروط اه للوضوء شروط طب ايه شروط الوضوء تلاقي واحد يقوم طالع مشترك معاك يقول لك لا مفيش شروط ولا حاجه واحد يطلع يقول لك لا في شروط شروط وانت في وسط الكلام ده تلاقي ايه تلاقي دخل على ال دخل لك على الموقع حد بيكلمك يكت... انا ما اعرفش في النت لكن انا بقول ان متصوره يعني كاتب لي تلاقي مثلا ايه ام آه، فلان انت مين انا عايز اشوف موضوع الوضوء ليه شروط ولا لا لا الوضوء ملوش شروط تقول لك لا ليه شروط والله يا ابو عبده لا والله يا ام مريم ملوش شروط ولا حاجه انا عارف ان ملوش شروط لا والله ليه شروط طب ما لا ده موضوع محتاج لبحث بقى نتقابل عشان نشوف الموضوع ده ايه الكلام ده انت بتضحك والله والله العظيم قالوا لي كده الاخوه وبعدين يتكلموا بقى في شروط اه طبعا الوضوء لشروط الاسلام وال... لكن يعني اقصد ان ايه إيه يعني إيه وصل كده وبقينا بقى قاعدين ومفيش عندنا أي مشاكل يا اخوانا الا المراه لو اتفتح الباب ده كان سعيد بن المسيب قد شاب شعر رأسه ولحيته كالسغامة السغامة يعني ايه السحابة أبيض خالص كده وذهبت إحدى عينيه عنده عين عورت عارف عينيه راحت عشان يصلي العشاء والصبح في جماعة ما رضيش يخرج بره المدينة يتعالج في الخضرة وذهبت إحدى عينيه وكان يقول بلغت ثمانين سنة أو قال بلغت كذا وكذا سنة وأخشى ما أخشاه فتنة النساء أخشى حاجة أكتر حاجة خايف منها فعشان كده الأمر ده لازم يربع المرء فيه هل النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إن كلام المرأة وال وال وال والخلوة اللي في الهاتف دي ما قالش إن ده لا يجوز مش قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة مدرك له لا محالة العين زناها النظر تزني وزناها النظر والفم لسان يزني وزناه الكلام ولا لا وبعدين بتتكلم في حاجة غير حرام امال بتتكلم في ايه سيادتك بت- بتتكلم معاه في ايه يعني لما تتكلم في حاجة غير حاجة مش محرمة بتتكلم في ايه اذا كان اصل هذا العمل لا يجوز وهذه المرأة عشان تكلم يعني حتى لو قلنا ان في ضرورة انها تكلمك لازم تستاذن جوزها لازم يبقى ده عارف ولا تجتمع على استغفاله فيسلط الله عز وجل عليك من يستغفرك وإلا الزنا ده من العقوبات اللي تعملها تتعمل فيك خد بالك وانا مش عايز يعني نقعد نقص في الموضوع ده كتير لان في الحقيقه الواحد بيستحي من ال- من الكلام في ده فانا عايز اقول لاخونا دون اقطع مباشره خط المحمول يتكسر دلوقتي حالا حالا كده لو وقعت في وسطينا يكسره واشتري خط جديد وما اعرفش عنها حاجه ولا انتهينا الموضوع انتهى عايز بقى الجزء العاطفي في في روحك يتسد روح اتجوز ويبقى حلالك ولا لا واقعد اتكلم بقى مع مراتك ثلاث اربع ساعات في التليفون مش قضيه انما يترك الحلال ويذهب الى الحرام مش النبي عليه الصلاه والسلام شاف الناس بتاكل في ال- في المعراج لقى ناس بتاكل ايه بتاكل جيف ونتن الناس دي بتاكل ايه قال لك سابوا الحلال وراحوا للحم الحرام مش كده ولا لا فنسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم ايها الاخوه هذه ايام سنادتها الايمان ايام دي فتن يا اخوه وانتم شايفين الناس يتساقطون نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن سنادة ده الايمان التوحيد الانطراح على باب الله عز وجل والرعب كده انك تفتن ان ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا منها على خير لما عظمت الفتن كان السلف بيقول لو ان نفسي بيدي والله لاطلقتها لو نفسي في ايدي كده كنت قلت لها يلا روحي موتي وكان سفيان يقول هذا زمان يشتهى الموت فيه ده ايام سفيان امال احنا نقول ايه بقى نروح ننتحر فنسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم وان يصلحنا واياكم ونسال الله عز وجل ان يبارك لنا في شعبان وان يبلغنا واياكم رمضان جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين